روحاني اقرأ وارتقب القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في سورة الأنعام الوجه رقم 132 نفتح المصاحف طب المعوش مصحف المدينة من الآية 36 للآية 44 من الآية 36 إلى الآية 44 و40 من سورة الأنعام من سورة الأنعام آه قبل ما تعرف عضيفنا وقبل ما نبدأ الحلقة يعني في بشرة كده إن شاء الله آه لأهالي مدينة 6 أكتوبر ومن حولها آه إن شاء الله في قريبا إن شاء الله هيكون لنا دار للقرآن بتعلم القرآن بشكل صحيح فانتظرونا بإذن الله تعالى حنبلغكم بالتفاصيل عند الانتهاء إن شاء الله من إنشاء المعهد معانا ضيف في الاستوديو معانا الشيخ بلال شكري أهلا بك شيخ بلال أهلا وسهلا بحضرتك الشيخ الله يبارك فيك
هنبدأ نسمع للشيخ بلال يقرأ الورد ونعلق على الأخطاء اللي بنسمعها إن شاء الله خارج الاستوديو وبعد كده معانا من أول إن للمتقين مفازة في سورة النبأ إلى آخر السورة عشان ننتهي من السورة بإذن الله تعالى ونتوقع اتصالات حضراتكم إما على ورد اليوم من سورة الأنعام أو من سورة النبأ فليبدأ الشيخ بلال مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن نوصل الفصل بس شيخ
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون بارك الله فيك شيخ بلال آه ناخد أول اتصال معانا معانا الحاجة عائشة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا حاجه عائشه ربنا يبارك في حضرتك الله يكرمك اقرا ان شاء الله ابدا ان شاء الله من اول ورد ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية قال إن الله قادر على حاجة عائشة نعم. قل, قل إن الله قادر على أن ينزل
قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون بارك الله فيك حاجة عائشة بارك الله فيك معانا الأستاذ مهدي من الدقهلية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف أهلا بكم الله يحفظك ويرفع قدرك ازي حالك يا شيخ في نعم والله الحمد لله الحمد لله ممكن اشترك مع حضرتك اتفضل حضرتك ان شاء الله من اول ايه وما من دابة في الارض
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه لا الجيم عليها ايه فتح فتح يبقى بيجا مش بيجي ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله يجعله على سكينة يجعله على صراط مستقيم ومن يشاء يجعله على صراط لا مفيش صلة بص يا استاذ مهدي امتى اقول يجعله لما يكون عندي ايه واو صغيرة كده يجعله على على طول ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم بارك الله فيك اسمه بارك الله فيك معانا الاستاذ اسماء من القاهره السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم يا شيخ وفيكم الله بارك الله يكرمك اقرا من ايه 40 ان شاء الله ان شاء الله حاضر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو آتتكم لا خدي بالك أو آتتكم تختلف عن أو أتتكم صح تمام صح لأن آتى غير أتى صح أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بارك الله فيك يا أستاذ اسماء معنا الأستاذة حميدة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك ازيك يا شيخ أشرف نعم والله الحمد لله وسهلا حامد تقرأ معانا من من فين أبدأ؟
من من سورة فين؟
عام
لا من الورد من فين آه، ابدأي بقى حضرتك ولقد أرسلنا من الآية 42
ولقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك طب خدي بالك نعم.
حاجة آه.
حميدة خدي بالك من حاجة أما نعم.
أقول ولقد أرسلنا يبقى نعم.
فين اللام؟ أظلمت ولقد النون أرسلنا أيوة لازم ولقد إظهار اللام هنا أرسلنا إلى أمم من قبلك من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما الشي ليه؟ وزين لهم الشيطان الشيطان نعم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علي حاجة حميدة الكاف نعم.
عليها إيه؟
الكاف عليها شدة شدة وتحتها إيه؟
كسرة أه يبقى إيه؟ ذكروا ذكروا يبقى كده أنا أنا ضميت نعم.
الراء الكاف آه.
ذكروا أيوة.
ذكروا ذكروا ذكروا ذكروا أيوة ذكروا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون بارك الله فيكي بس ناخد بالنا من حاجة أخذناهم مش أخذناهم بغتة مش بغتة يبقى احنا نفخم الغين والخاء لأنهم إيه في حال تفخيم في مرتبة وسطى من التفخيم الخاء في أعلى مراتب التفخيم للخاء والغين في مرتبة وسطى نرفع بس شوية كده لأول حروف المفخمة آه معانا مصطفى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت فين يا شيخ شيخ مصطفى انت بتنام ولا ايه ايه انت بتنام مني ولا ايه
مصطفى محمد ازيك يا شيخ مصطفى محمد انت سامعني كويس ازاي سامعني اه بص يا مصطفى اسمعني من التليفون ومالكش دعوه بالتلفزيون خالص عشان ما نزعلش من بعض طيب أيوة.
هتسمعني ايه
متوففين
طيب اتفضل
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين ذكروا على الناس يستوفون وإذا كانوا أو وزنوه يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مفرسون يوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين بارك الله فيك ايه الجمال ده بس انت بتجري ليه كده بارك الله فيك يا مصطفى جميل مصطفى شيخ ها ما شاء الله بس ما شاء الله يعني عندنا كمان آه، آه، ايات الجميله كمان بتصل بينا دلوقتي السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا ايات الحمد لله ها كويسه ولا كويسه الحمد لله الحمد لله
صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وحشتني قوي وانت كمان والله ايات عايزين بقى ايات بصي مش انت حفظت التحفه كلها معانا اه عايزين بقى نخش على المقدمه الجزريه عارفاها اه طيب عايزين نحفظ بقى منها كل مره كده آه، بيتين ولا حاجه ونسمعهم اتفقنا بس بص بص اه ماما هرجعها من اول خالص التحفه من الاول خالص اه طب مش مشكله مفيش مشاكل يعني النهارده هناخد اول التحفه
اه ومعانا آه، قران صح آه.
عشان انا بنسى بس طيب اتفضلي ممكن اقرا اتفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وق- وقالوا وقال- فقالوا إنا سمعنا رسو- قرآن- قرآنا قرآناً.
عجبا ها يهدي يهدي إلى الرشد
فآمن ها فآمنا به فآمنا به ولن نشرك به ربنا؟
أحدا ها
إنه تعالى وأنه تعالى إنه دي آه، رواية تانية خالص إيه؟
رواية تانية إنه وأنه تعالى وأنه تعالى أ- أجد جد ربنا رب- يد ربنا لا ما اتخذ؟
اتخذ صاحبته صاحبته ولا ولدا جميل قوي ايات ممتاز يا ايات آه نسمع بقى التحفه ماشي يكون راجي رحمة في الغفور دائما سليمان في جمزوري الحمد لله مصليا على محمد آله ومن تلف بعد هذا النبي من مريد في النون والتنين والمدود نتوه بتحفة الأطفال شيخنا سيد الكمال به أن ينفعه الله فهو الأجر والقبول والثواب بارك الله فيك يا ايات بارك الله فيك ربنا يحفظك يا ايات هناخد الاتصال ده ونعلق على الاخطاء اللي بنسمعها وبعد كده نرجع لكم تاني ونتلقى اتصال حضراتكم باذن الله تعالى معانا ابو عمر من الاردن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بكم جزاكم الله خيرا خيرا جزاكم ان شاء الله كيف حالك شيخ في أشرف نعم والله الحمد لله رب العالمين أنا أحبك في الله حبك الله اذا حبتنا فيه من أين من أين ابدا من اول الورد ان شاء الله انما يستجيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ممتاز يا, والذين- يا, يا, يا ابا عمر نعم.
حضرتك متازه بس انا هعلق على حاجه آه، اتفضل.
الشيطان بس هي في الاستعاذه لكن القراءه ممتازه ربنا يحفظك يعني قراءتك طيبه جدا آه، آه، يعني هي بس ده التعليق اللي احنا يعني ممكن آه، ناخده على على آه، ابي آه، عمر ربنا يحفظه ويبارك فيه آه، نبدا بقى ان شاء الله ال- بس هو صلى على النبي التعليق على الاخطاء خدوا بالكم انما يستجيب الذين يسمعون هنلاقي ميم نازله كده على صوت الشيخ بلال تمام الميم دي معناها ايه معناها ان الوقف هنا لازم لان لو وصلت هيبقى ايه يستجيب الموتى والموتى لا يستجيبون صح يبقى ايه دي جمله خلاص انتهت وبنبدا في جمله جديده طيب الاخطاء ايه يبعثهم الله لا ده خطا يا شيخ ليه لان الساعه دي مضمومه اه خد بالك بقى لما نلاقي عندي حروف او حركات متتاليه ثلاث ضمات ثلاث فتحات ثلاث كسرات خد بالك من اسكان حرف من الثلاثه اقول يبعثهم وده المشهور هي يبعثوا يبعثهم الله يبقى لابد من بيان ايه الضمه مركزين معايا طيب الحمد لله ثم اليه يرجعون ليه يرجعون دي ينفع يا شيخ بلال يرجعون اول ما اخلص الصراع على طول اخد بقى لسان بسيط يرجع جعوا اه ليه اللي بيحصل ان انا بستعد لهي الضم بتاعت العين مع الراء المفخمه واخد هيئه واحده ثابته اقول ايه يرجعوا لا لابد من الفصل مع الجيم أس- آه، المرققه وبعد كده انتقل للعين المضمومه بهيئه ايه الضم الايه اللي بعد كده قل ان الله قادر ليه يا شيخ قادر ليه قل ان الله قادر اه الدال وقعت بين ايه بين المفخمين القاف والالف والراء فبقت حرف ضعيف بين هيعمل ايه الدال هيضيع ايوه ضاعت في النص بقت ايه قاضي هي قاضي قادر خلاص يبقى ناخد بالنا من ايه من فصل التاء الدال في الترقيق عن الايه تفخيم القاف والراء ايه تاني الايه اللي بعد كده هنلاقي ولا طائري ولا طائر ليه ولا طائر ايوه كده الهمزه مرققه في كل حالتها في القران ولما تكون مكسوره تبقى اكثر تدقيقا طب اسمعوني كده اما اقول ا غير لما اقول اي اما اقول ما غير لما اقول مي يبقى الحرف المرقق المكسور بيبقى اضعف في حال الكسر وفي حال الفتح أقوى يعني بقول مثلا إيه جا جي في فرق آه يبقى الكسر عندي يؤثر على الحرف بضعف زائد زي بيحصل معانا المفخم المفخم لما يكون مفتوح يبقى عالي قوي ولما يكون مكسور يبقى ضعيف العكس بقى في الايه في المرقق لما يكون مكسور يبقى قوي ترقيقا او اعلى ترقيقا يبقى ايه ولا طائر يطير تمام ايه تاني الاخطاء اه ثم الى ربهم يحشرون صا صا ايه بس يا شيخ هي شا يحشى اه عشان يجيب عليها راء يبقى ناخد بالنا هنلاقي معظم الاخطاء اللي نقع فيها سببها عدم الفصل بين التفخيم والترقيق يبقى ايه يحشرون شرون مش شارون ما ينفع الايه اللي بعد كده في الظلمات في الظلو ما تنفع الا برضه يبقى احنا بنتكلم على التفخيم والترقيق كتير ليه لان ده خطا منتشر في الظلو ظلو قالوا يبقى لازم اخلص الحرف المضموم بعد المفخم بحكمه ومن غير انفعالات يعني لو عم اتعاملت بقوه مع الحرف اقول ايه آه مثلا ايه الظلو قالوا انا كده فخلصت لياقه مولانا ها لياقه لياقه الفم نعم احسنت الشيخ بلال بيقول لياقه الفم نقول بقى تعبير ابن الجزري اللي هي رياضه الفكين يبقى وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه طيب آه بعد كده عندنا ايه على اه كاني بسمع حد بيقول على صراط هي مش بالسين يا اخي هي بايه بالصاد على صراط طب ما في ناس بتفخمها زياده يا شيخ اه ده ممنوع ما اقولش على صراط ما تنفع لا اقول على صراط ولا اقول على صراط بين البنين كده اجيب الصاد لا اجيبها سين ولا اجيبها صاد قويه قوي على صراط مستقيم اه مستقيم بقى اسمعوا كده صلوا على النبي الاول اللهم صل على صراط مستقيم ايه تقييم دي واسمعوا الثانيه دي على صراط مستقيم اسمعوا الثالثه دي على صراط مستقيم اسمعوا ولا كفايه كده ده ثلاث اخطاء بس في ايه في تخليص حرفين القاف عندي مكسوره انا ليه اعمل القصه دي كلها انا بقول الشيخ بلال مستقيم ولا بقول الشيخ بلال مستقيم لو انا قلتها في كلامي العادي تؤخذ عليا اما اقول الشيخ بلال مستقيم هيقول لك ايه ده الراجل ده بيتكلم ازاي لكن لما اقول الشيخ بلال مستقيم هو ده الصح زي ما بتكلم كلامي العادي عشان كده احنا احنا عارفين ايه اللي بيحصل معانا احنا بنتخلى عن الفطره السليمه في الكلام والنطق حال قراءه القران بس ده تحليل ان شاء الله يعني سليم باذن الله يعني انا لو سبت نفسي لفطرتي في كلامي العادي وانا بقرا القران هقراه صح لكن لو تخليت عن الفطره عشان كده ما وصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد الصحابه في حروف ولا في تفخيم وترقيق ولا عن التابعين ولا تابع التابعين ما وصلناش الكلام دوت الكلام دوت بسبب التكلف ده كلام رب العالمين احنا عايزين نقراه صح طب صح يا شيخ اقراه صح يقراه غلط ليه عشان عايز اقراه صح التكلف منهي عنه تماما في القرآن وما اعملش مجهود ما اقراش ربع والاقي نفسي معظم اللي بيصابوا ب... ب... ب... بالتهابات في الاحبال الصوتيه ومشاكل في الاحبال الصوتيه قراءه القران ليه ده المفروض عارف ليه لانه بيجي الاحبال الصوتيه جدا يضغط على الحرف والمخرج و... و... ويعمل قوه للصوت لا الامر مش كده خالص الامر اسهل من كده نكمل كلامنا آه الايه اللي بعد كده اه اغير الله اه كده صح اسمعوا بقى الاخطاء أغير الله ما تنفع أغير الله ما تنفع طب إيه المشكلة عندي الياء الياء عندي بحرف مرقق ضعيف وقع بين مفخمين الغين والراء تبقى إيه غير غير ما أقولش غير ولا غيره غالة دي ما تنفعش خالص الغارمين ما تنفعش الغارمين غا أنا بقول الشيء ده غالي صح ما ينفعش أقول عليه غالي معناها احتدنا على ديت في العامية لكن خلينا في القرآن تمام يبقى ناخد بالنا من أغير هيئة شفتين بص كده أغير أغير مع ضبط الأزمنة ما زودش ولا نقص يبقى الأمور مظبوطة إن شاء الله بعد كده إيه صادقين طب الدال ذنبها إيه تبقى ضاد صادقين ما ينفع صا هتقول لي دي وقعت بين مفخمين اه بس خدوا بالكم من حاجه الصاد مفتوحه في اعلى مراتب التفخيم القاف مكسوره ضعيفه جدا تبقى قي يبقى صادقين يبقى انا من بعد الصاد على طول هبتدي اخد هيئه الابتسامه البسيطه صادقين بس لا مجهود ولا ولا مشاكل خالص ولا ايش بالله تمام الامر اسهل مما نتخيل الايه اللي بعد كده آه بل اياه تدعون تدعون ايه ده تدعون دي غير المعنى خالص اماله الحركه ال- ال- ال- القلقله اماله القراءه الى الفتح ده آه، بسبب الابتزاز لو انا عملت اماله انا كمان دخلت في فتحه كامله تدعون تدعون من من ان تدعو لكن تدعون من الدعاء من الدعاء خدوا بالكم ده مشكلة ده انا كده بغير معنى بسبب ان حرف ساكن في امالة بسيطة للفتح انا بعمل حركة فتح يعني انا زودت الامالة امالة بس اتغير المعنى ولا لا طبعا يبقى ناخد بالنا بالله عليكم آه الايه اللي بعد كده عندنا فاخذناهم ما تنفع خالص فاخذناهم اه بعد ما اخلص الخاء على طول اخد الهاء الثانيه فاخذ خذ شفتوا السرعه اه بس ما اعملش اختلاس ما اقولش فاخذناهم ما تنفع خالص ولا اقول فاخذناهم واخليها الذال تبقى ايه ضاء ما ينفع آه عندنا بعد كده يتضرعون يطى ليه هي يطى ولا يتا يتا اه يبقى التاء عندي تاء ما ينفعش انها تقول بتبقى طاء ليه لانها مرة حرف برقه تاء في القران كله تاء يتا ضا اه هتقول لي ما هي اصل الحرف اللي بعديها هي انا بستعد للحرف اللي بعديها ماليش دعوه بيه خالص انا اقول يتا ضا شفت انا عملت ايه انا فصلت منهم تماما بعد ما خلصت هيئه التاء يتا ضا خدت هيئه الضاد اللي هي التجويزه البسيطه قوي مط قليل قوي للشفتين يتضرعون ولا عملت مشكله ولا حاجه خدوا بالكم الخطا تاني اسمعوا كده وشوفوا كده غلطت في ايه يتضرعون عملت ايه بقى يتضرعون ده انا ضيعت العين خالص اسمعوا تاني بقى بقى انا قلت لكم دلوقتي الخطا فاسمعوا كده يتضرعوا أو في العين يتضرعوا عو غير عو أو. انت بتر... انت بتبعد عن المخرج خالص بتاع العين وتثبت مخرج الحركه اللي هي الضمه فكانك بتقول ايه يتضرعوا بالواو لا ده العود دي حركة ما خليهاش حرف واضيع الايه الحرف الاصلي تمام يبقى ناخد بالنا بالله عليكم الايه اللي بعد كده قلوبهم ما تنفع ما احنا قلنا بقى خلاص نخلص بقى قلوب قلوب قلوب قلوبهم انا محتاج بس ان انا مع القاف لساني بيبقى مرفوع من الاقصى اول ما خلص القاف ينزل لساني من ايه من الاقصى ده لساني اقصى هنا ينزل على طول اقول ايه قلوب لكن لو خليت لساني مرتفع هتبقى ايه قلوب بعمل استعلاء للام واللام ايه مش مستعليه ناخد اخر ايه بقى عشان ناخد اتصال حضراتكم ان شاء الله باذن الله تعالى آه, اه بما اتوا كتير من الناس بيختلس بيخ- بيخطف ال- ال- ال- ال- ال- ال- حروف المد الطبيعيه اتوا دي غير اوتوا زي اتى غير اتى اتى يعني اعطى اتى يعني جاء فالمعنى يختل يبقى ناخد بالنا اه اخذناهم بغتة ايه بغتة دي ما تنفعش يا شيخ، ها خلص الباء بقى بغتة بس خد بالك من حاجة تانية ما اقولش بغتة لان الغين هنا ايه ساكنة بعد فتح يعني متوسطة التفخيم يعني بغ ما اقولش بغ ولا اقول بغ او بغو زي ما في ناس بتبالغ احنا ما عندناش مبالغه لا نبالغ ولا نترخى فاذا هم مبلسون وده اخر خطا بقى علق عليه فاذا هم ايه فاذا هم دي هي فاذا هم ولا فاذا هم فإذا هم اه خد بالك انت لو قلت فاذا هم يبقى انت خليت اذا وهم كلمة واحدة بالظبط احسنت بينما اذا مفصولة عن هم يبقى ايه فاذا هم مش فاذا هم انا كده خلصت التعليق على آه الاخطاء الشائعة لو معانا اتصال ولا اقول الايات بتاعت آه طيب معانا اتصال معانا سندس السلام عليكم
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي ليه الحمد لله عاملة ايه الحمد لله انت منين يا سندس صلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إيه.
عندك كام سنة ممكن اطلع وابص اختي تطلع انت تطلعي واختك تقرأ كمان يلا اه اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لا يغفر صلاة النبي لون في دين الله أحفظه كذا حمل ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله ما شاء الله الصورة خلصت على طول بارك الله فيك يا سندس ربنا يحفظك نسمع أختك بقى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تدخلوا لكم الزعاء ولا إيه؟ أنت اسمك ازيك يا إيه؟
الأشهر اسمك إيه الله يكرمك اسمك إيه؟
حبيبة ازيك يا حبيبة؟
الحمد لله ها هتقراي معانا إيه يا حبيبة؟
ممكن أقرأ آه، الممتحنة آه طيب اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل انت انت عندك كام سنة؟
ستة طب بتزعقي ليه؟ انت بت- بتزعقي على طول كده؟ ربنا يحفظك يا حبيبة انت وسندس ان شاء الله ربنا يحفظكم ان شاء الله آه، معانا اتصال استاذة هبة من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أقرأ منين اتفضلي من اول ورد ان شاء الله يا استاذة هبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله خدي بالك يا استاذة هبة من حاجة والموتى يبعثهم في الالف والموتى احنا عندنا ايه عليها الف لابد من بين الالف
والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون طب خدي بالك الساعة عليها ضمة ولا لا؟
آه يبقى يبعثهم الله يبعثهم الله ثم, ثم- ثم إليه يرجعون تمام وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل من ربي إن- واقف عليها بس
من ربه من ربي قل إن قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن آية ولكن آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ولا طائر يطير ولا طائر يطير لا بجناح- طائر لا ولا طائر يطير ولا طائر يطير لا طائر انا عندي عندك تحت الراء كسرتين صح اه يبقى طائر يطير بجناحيه ولا طائر طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم امثالكم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء من ثم- شيء.
من شيء من شيء ثم إلى ربهم يحشرون بارك الله فيك يا أستاذ.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله معانا استاذ عبد الرحمن السلام عليكم استاذ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا كيف حالك؟
آه الله يحفظك يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيكم الله يحفظكم ان شاء الله الله يجزيك خير أبدأ إن شاء الله اتفضل يا شيخنا ان شاء الله بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن انت قراءتك آه، في الهاتف جميلة زي قراءتك في الاستوديو معانا ربنا يحفظك يا شيخ عبد الرحمن ويرفع قدرك ان شاء الله في الدنيا والاخره انت ومشاهدينا الكرام معانا الاستاذه ايمان من سوريا السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام ورحمه الله وبركاته آه، من وين أقرأ يا شيخ؟
آه والذين كذبوا باياتنا صم وبكم
آه، من السعودية مو من سوريا نعم السعودية مو من سوريا
مش سامع حضرتك من السعودية مو من سوريا آه أستاذ إيمان من الس- من السعودية آه، أهلا بحضرتك أستاذ إيمان اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظ... وبكم في الظلمات تمام من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتك قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بارك الله فيك يا أستاذ إيمان بصراحة المستوى ال- المتصلين عالي جدا أنا بس هعلق على حاجة قبل ما آخد الاتصال دوت آه، آه، آه، أنا عندي آه، الآية اللي قبليها آه، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم عذاب بل إياه تدعون فاكشف ما تدعون إليه ولقد أرسلنا إليهم آه، اللي هي مين؟ أنا كنت هعلق على حاجة معينة سبحان الملك يعني طيب ناخد اتصال وبعد كده نقول نقول تعليق إن شاء الله أستاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا محمد الحمد لله أخبارك إيه يا حبيبي؟
الحمد لله تمام؟
والحمد لله طب اتفضل
أعوذ بالله من طب قول على التعليق بس قبل ما انسى عشان أنا افتكرته وأنت معانا يا شيخ محمد؟
الشيطان اه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم آه ناخد بالنا من حاجة من ومن إذا كانت من قبيل التقابل تمام فالأولى عدم الوقف بينهم من ومن عشان احنا معظم الاتصالات جات لنا وقفوا على من من ومن وما وما وأما وأما وإذا وإذا وإن وإن إذا كانوا من قبيل التقابل لا وقف طب نشوف التقابل كده ولا لأ من يشاء الله يضلله تمام وما يش- وما يشاء يجعله على الصراط الضلال مقابله ايه الصراط المستقيم والهداية تمام يبقى طالما في تقابل الأولى وصل الايه المعنى اتفضل يا شيخ محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بالمودة قد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم كرشدم شهادة في سبيلي ما ينفعش اقول واياكم أنت- ان تؤمنوا بالله ربكم ما ينفعش يعني ب... يعني عايزك انا عارف النفس عندك مقطوع لكن شيخ بلال كده هيبقى المعنى لا طبعا ده تحذير نفي عن ده تحذير تحذير آه، خد بالك يا شيخ محمد ما تبداش من ايه واياكم مم.
وإياكم ما تبداش بيها ها تخرجون الرسول تخرجون رسول تخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم شهادة في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم بارك الله فيك يا شيخ محمد انت فينك يا شيخ محمد من زمان ما بسمعش صوتك ومن يفعله شيخ محمد بارك الله فيك بقولك بالك انت فينك بقالنا كتير مش بنسمع صوتك هو راح فين الشيخ محمد الشيخ تحت محمد أمرك ها
تحت أمرك انت فينك مش بنسمع صوتك بقالنا كتير
الظروف بقى كده الظروف طيب ربنا ي- يحسن ظروفك بارك الله فيك يا شيخ محمد ربنا يحفظك ان شاء الله آه، معانا الاستاذه مي السلام عليكم
السلام عليكم ازيك يا استاذه مي الحمد لله ادعي يا أخويا
ها بحبك في الله وانا كمان بحب ادعي السلام يا أخويا اللي هو يقرأ قرآن اخوك هيقرا القران وانت آه.
بتقدميه يعني ولا ايه وانت هتقراي ولا مش هتقراي
ينفع أقرأ اه ينفع طبعا اتفضلي أعوذ بالله بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله والله ان شاء الله إيه بحبك انا كمان في الله
يا رب تخش في الجنة يا رب انا وانت مشاهدينا الكرام وكل اللي بيسمعونا ان شاء الله
دعاء هتقرأ وراي طيب دعاء اه طيب نسمعك الاول يا مي وبعد كده نسمع دعاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العو- الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك يا مي آمين.
ادينا دعاء بقى عشان انا بقالنا كتير ما سمعناش صوتها دعاء دعاء الدلالة من ايه انقطع اتصال يا لا اله الا الله يعني يا ريت دعاء دعاء تحاول تصل بينا تاني ان شاء الله احنا عايزين آه، نستمتع بيها دعاء يعني آه، اتصالاتها دايما ممتعه ودايما بتدينا نصايح آه، معانا ما- يعني فقدنا دعاء وجات لنا بسمله عصام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخه بسمله أحبك في الله وانا كمان بحبك في الله
يا بتخش الجنة يا رب يا رب ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
م- ممكن أقول قرآن ونشيد الاثنين بسم ال- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة إلا ما.
وما- وما أدراك ما القارعة نار الله ايه يوم يكون الناس يوم يكون الناس كالفراش مبثوث كمان.
وتكون الناس لا وتكون الجبال الشمال كالعهن الشمال الجبال كالعهن المنفوش وتكون فأما من ثقلت موازينه فأمه لا إله إلا الله فهو في عيشة راضية راضية ها؟
وأما من ثقل وأما من فقر من خفت من فقر مش فخت خفت دينه ها؟
وأمه هاوية ها؟
وما أدراك ما هي نار الله لا الحامية نار حامية بس نار الله لا ما ما تضيفيش حاجة نار حامية نار حامية بارك الله فيك سمعنا نشيد بقى
ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد نبينا ب- في نوره هدينا من مكة حبيبي نوره م- سطع المدينة من صلى صلاته اتحلت صفاته يا بخت الجل وناشي يشفع له مماشه مماته يا حبيبنا يا ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بارك الله فيك يا بسملة جميلة بسملة والله بسملة وآيات ودعاء وهانية وأطفال جمال جدا والله بيسعدونا في البرنامج معانا الأستاذ كريم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا كريم ازيك يا شيخ أشرف عامل ايه الحمد لله أنا الحمد لله.
أحبك في الله حبك الله إذا حبتنا فيه لو سمحت ممكن أشارك في البرنامج شارك هتشارك معانا في الأنعام ولا في صورة عم إن شاء الله الأنعام طيب اتفضل
إن شاء الله من أول إنما يستجيب اه اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل انت ماشي حلو يا آية شيخ كريم بس خد بالك نعم ما اقولش قادر على اي في الهمزة انت ما- عشان يعني شايفك ماشي كويس فعايزين بقى نظبط بقى الايه الهمزة ها حاضر
قل قل إن إن الله قادر على أن ينزل آية مم.
ولكن أكثر أكثرهم لا يعلمون مم.
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه
لا ابدا ولا بني ولا ايوه كده طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون بقول لك ايه يا شيخ كريم نعم انت ممتاز انت جيت معانا قبل كده في البرنامج نعم جيت معانا قبل كده نعم جيت معايا في البرنامج قبل كده أيوه طيب ما عايزينك تيجي معانا تاني استاذنك سيب رقم تليفونك بس في الكنترول ان شاء الله وتيجي تشرفنا مره تانية ان شاء الله معانا الاستاذ شيماء من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أشرف؟
في نعم والله الحمد لله آه، أقرأ من والذين كذبوا اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم آه، خد بالك يا شباب من حاجه يضلله يمكن ما علقناش عليها لان احنا ما علقناش على كل الاخطاء اللي بنسمعها آه، ناخد بالنا ما اقولش يضلله يضلله جايه من الدلاله لكن لابد من بيان ايه الضاد يضلله ماشي آه، آه، آه، مثلا ايه يضل يدل المعنى اختل خالص مم. فبين الضاد قوي الضاد باطلاقها واستعلاءها و آه، آه، آه، آه، بجهرها تمام يضلله والرخاء بتاعتها مم.
حاضر أقول من أول ما يشاء آه، ان شاء الله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم تمام.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بارك الله فيكي بارك الله فيك يا استاذ شيماء مالكش رزق معانا النهارده يا شيخ بلال من الاتصالات يعني الاخطاء بفضل الله تعالى اخطاء قليله جدا و... وبفضل الله تعالى يعني المستوى عالي لا الحمد لله فضل طيب ناخد اتصال دوت وداخل اتصال ان شاء الله عشان نسمع لتعليق الشيخ آه، بلال على الاخطاء اللي بيسمعها وليا كلام في حكم كده سئلت فيه واجاوب عليه ان شاء الله معانا الاستاذ علي السلام عليكم عليكم السلام عليكم اهلا بيك يا شيخ علي الله يكرمك الحمد ممكن لله اقرا معاك اتفضل حبيبي انما يستجيب اتفضل حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من وما من دابة في الأرض ولا خد بالك من حاجه يا شيخ علي ما اقولش مين طائر ولا اسمعني يا شيخ علي طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون بارك الله فيك يا شيخ علي بس خد بالك ما اقولش من دابة ما تنفع لان انا كده فخمت ايه الكلمة والكلمة كلها ايه مرققة بارك الله فيك يا شيخ علي ده كان اخر اتصال يا شيخ بلال قبل بس ما اسمع لتعليقك السريع على الاخطاء اللي بتسمعها طبعا خارج الاستوديو لان يعني الاتصالات كانت طيبة آه انا آه جالي سؤال وبيجي لي السؤال ده كتير قوي عن هيئه الاخفاء الشفوي احنا عملنا لها حلقه كامله في برنامج احكام التجويد قبل كده لو تفتكروا مع فضيله الشيخ آه رضا علي درويش الاخفاء الشفوي احنا قلنا ان انا عندي نطقين للاخفاء الشفوي اما بالاطباق البسيط بعدم الجز او الفرجه البسيطه اقول لكم به دي الفرجه البسيطه لكم به ده الايه ده الاطلاق لكن ما اقولش لكم ده خطا ولا اقول لكم ده خطا يبقى الاثنين دول مستبعدين الاخرين دول يبقى اما ان انا اخلي فيه فرجه تسمح بمرور الهواء او اعمل اطباق بسيط للشفتين والرايين معتبرين ومنقولين بالاسانيد ومش عايزين هنقول ايه من من قرأ بالسند على شيخه بالإطباق فله الإطباق ومن قرأ بالفرجة لكن لو هنرجح احنا رجحنا قبل كده الفرجة لعدة اعتبارات طبعا احنا مش بصدد الكلام عنها في هذا البرنامج نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في برنامج احكام التجويد ونرجع بقى للشيخ بلال ايه الاخطاء اللي بتسمعها في الايات عموما يعني في هو تحديدا في الآية رقم 40 كثيرا ما نسمع بعض الناس يقرؤون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله يقول قل أرأيتكم اه فده بيبقى خطا ظاهر عند ناس كتير قوي يعني اللي هو تشكيل اللي هو التشكيل وده طبعا بغير المعنى أرأيت طبعا ارايتكم يبقى ربنا اللي بي يعني بيراهم أنت ولكن نعم. ارايتكم يعني ارايتكم نعم بالضبط آه. يبقى يبقى عندنا تشكيل ممكن يغير في المعنى آه طبعا.
عشان في ناس بتقول لك ايه انا اقرا القران مع نفسي اه طبعا دي مشكله انا اجتهد في القراءه آه مش النبي عليه السلام بيقول وال... والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وعلى قدر ما الواحد يعني يبذل جهد في الحرف عشان يخرجه صح على قدر ما ي...
ياخد ثواب طبعا وبعدين عايزين حاجة يعني لما واحد يقول قل أرأيتكم تمام آه كده يبقى غير معنى في القرآن آه ده ياخد ثواب بالله عليك ولا ياخد عقاب لا طبعا مشكلة حد يقول لي دلوقتي انا مش قصدي يا شيخ ده انا انا ما اتعلمتش اتعلم يا اخي كلنا عايزين نتعلم وكلنا محتاجين نتعلم وربنا علمنا واياكم والحلقه وقتها انتهى يا شيخ بلال كنا عايزين نسمع اكثر من كده آه يعني آه في نهايه الحلقه بشكر باسمكم ضيفي الشيخ بلال شكري جزاك الله خير يا شيخ بلال جزاكم الله خيرا آه واشكر كل من اتصل علينا من مصر وخارج مصر جزاهم الله عنا خيرا واشكر كل من شاهدنا آه في هذه الحلقه جزاهم الله عنا خيرا آه قبل ما آه اختم وتسمعوا التعليق على الايات من فضيله الشيخ مصطفى العلوي ان شاء الله عندنا يوم السبت حلقه مهمه جدا هنختم بيها سلسله حلقات بنتكلم فيها عن الرسم القراني او الرسم العثماني مع فضيله الشيخ رضا علي درويش هنختم بقى بالكلام على قواعد رسم المصحف الشريف يا ريت تتابعونا ان شاء الله الساعه 10 ونص الصبح في برنامج احكام التجويد يوم السبت القادم السبت الساعة العاشرة والنصف صباحا آه طبعا يعني في كل حلقة بنشكر القائمين على قطر الرحمة جزاهم الله عنا خير الجزاء وطبعا آه وخصم بينهم إخواننا آه القائمين على هذا البرنامج فريق العمل في هذا البرنامج جزاهم الله عنا خيرا ألقاكم يوم السبت ليلا مع اقرأ وارتقي إن شاء الله لاستكمال سورة الأنعام فانتظرونا قبل هذا الموعد بساعة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مدكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون أي الذين كتب الله لهم السماع الحق الذي يصل هذا السماع بالقول إلى قلوبهم إنما يستجيب لك يا رسول الله ويكون متبعا ومنقادا الذين كتبت لهم السعادة والذين كتب الله لهم أن يسمعوا سماع حق سماع تعقل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله تقرير للبعث بعد الموت ومئات الآيات تقرر هذا المعنى حتى يستعد لذلك المستعدون وحتى يتهيأ لذلك المتهيئون والموت يبعثهم الله فيبعث الله عز وجل الأولين والآخرين وهذه من المعاني التي أقسم الله عليها قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم قل بلى وربي لتأتينكم قال تعالى والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه أي قال أهل الكفر لولا أنزلت عليه معجزة من الله كما حصل لصالح إذ خرجت له ناقة كما حصل لموسى عليه السلام كذلك إذ أيد بالعصا التي تحولت إلى حياة تسعى والتي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أو كاليد التي تخرج بيضاء للناظرين أو كتلك المعجزة التي حدثت لعيسى عليه السلام من كونه كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله قال تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون أن الله قادر على ذلك ثم قال تعالى وما من دابة في الأرض أي دابة تدب على الأرض تمشي على الأرض ولا طائر يطير بجناحيه قيل يطير بجناحيه للتأكيد وإلا فالطائر يطير بجناحيه قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم منهم منهم القوي والضعيف ومنهم الكبير والصغير ومنهم الوضيع والحقير لهم رئيس يرأسهم منهم عمالة تعمل لهم كما هو معلوم ومبسوط في الكتب التي تتحدث عن النمل مثلا أو التي تتحدث عن النحل مثلا إلى غير ذلك من الكتب المصنفة في ذلك وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم يعرفون لغة بعضهم يكلم بعضهم بعضا إلا أمم أمثلكم قيل وسيحاسبون كذلك وهذا حق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وفي الآية وإذا الوحوش حشرت قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أي كتاب هذا قيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي أثبتت فيه أعمال الناس وأثبتت فيه المقادير وقيل إن المراد بالكتاب كتاب الأعمال أثبتت فيه أعمال العباد وقيل المراد بالكتاب القرآن أي ما فرطنا في هذا الكتاب العزيز من شيء فعلم كل شيء في هذا الكتاب العزيز إما إجمالا وإما تفصيلا قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أي يوم القيامة يجمعون كما قال تعالى وإذا الوحوش حشرت وكما سمعتم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ثم يقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات صم عن الحق بكم بمعنى خرص فالأصم هنا المراد به الأصم عن الحق كما قال القائل كما قال القائل صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به فإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به فإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا أي استمعوا فقوله تعالى صم وبكم في الظلمات صم عن الحق وخرص عن النطق به في الظلمات ظلمات الكفر قال تعالى من يشاء الله يضلله في الآية رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا فالآية فيها رد عليهم قال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فالمهتدي من هداه الله عز وجل ثم يقول تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون أي لن تدعوا أحدا دون الله ولن تدعوا أحدا سوى الله عز وجل بل ستتجه قلوبكم للاستغاثة بربكم سبحانه بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء من العلماء من جعل هذه الآية مقيدة للآية الأخرى التي في سورة البقرة إذ الله قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان قالوا فالمعنى أجيب دعوة الداعي إذا دعان إن شئت وكذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي أستجب لكم إن شئت لقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إلا أن من أهل العلم من قال إن هذه الآية في المشركين فلا يستدل بها على ذلك لكن الجواب أن هناك آيات أخر بينت هذا الاستثناء كقول الله تعالى من كان يريد الحياة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أي فليس كل من يريد الدنيا يوطاها بل هناك أقوام عياذا بالله أشقياء في الدنيا وأشقياء في الآخرة قال تعالى ها هنا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك إلى جماعات كثيرة من الناس فأخذناهم بالبأساء أي بالفقر الشديد والضراء أي الضر في الأبدان فأخذناهم بالبأساء والضراء لماذا ابتلوا بالفقر وبالضر في البدن قال تعالى لعلهم يضرعون لعلهم يتضرعون أي لعلهم يرفعوا أكف الضراعة لله يسألونه يرجونه فهكذا فلنأخذ العبر والحكمة من المصائب التي تحل بنا وتنزل بنا فإن قال قائل ما الغرض من المصيبة التي تنزل بالشخص لذلك حكم منها أن تمد يديك إلى السماء تنكسر لله عز وجل وتتذلل له وتخضع له ومن ثم تسأله وترجوه فبدلا من أن تأتيك المصيبة حتى تتضرع تضرع قبل إتيانها يصرف عنك العذاب قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وللآية نظائر كقوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون لعلهم يذكرون فالمصيب تأتي كي يحمل الشخص على مراجعة نفسه وعلى دعاء ربه قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم أي ما تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون حسن لهم الشيطان باطلهم الذي هم فيه فأقنع أقنع بعضهم بعبادة الشمس أقنع بعضهم بعبادة العجل أقنع بعضهم بعبادة الصنم أقنع بعضهم بعبادة المسيح وهكذا كما قال تعالى وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون قال تعالى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي حسن الشيطان لهم ذلك فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما وعظوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء لما لم تجد معهم البأساء ولا الضراء وسعنا عليهم فظنوا أننا نكرمهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أي فجأة فإذا هم مبلسون أي آيسون من, من الرحمة هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحفظ برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة